لا شك انه كلنا بوقت من الاوقات بنمر وبنحس بالوحده او مشاعر الوحده. بس الحقيقه في ناس كثيرين عايشين الوحده او الرفض او يمكن متروكين. ويمكن للبعض وهذا الاصعب في ناس حواليك بس حاسس وحيد ومتروك. كيف اخرج من هذا الامر؟ ولماذا يسمح الله به وهل ممكن انه الله يتعامل مع حياتي من خلال الوحده وتتحول الى محطه بركه بحياتي؟ للرد على هذا السؤال واسئله اخرى معنا بالاستوديو وضيف الحلقه القس بيتر انيس. القس بيتر هو خادم للانجيل وواعظ ومعلم. اهلا وسهلا قسيس بيتر في برنامج نقطه صراحه.
اهلا وسهلا بيك حضرتك قسيس اشرف سعيد اكون معاك واخواتي المشاهدين ربي يباركك رب يبارك حياتك آه، قسيس بيتر بدءا يعني ممكن تعرف لنا الشعور بالوحدة ومن أين تولد مشاعر الشعور بالوحدة نعم شعور الوحده جايه من من نفس اللفظ الوحده ان انا اشعر بالوحيد انا لوحدي آه، زي ما بيقولوا انا بطولي محدش بيسال عليا آه، ف- بمر بمواقف وظروف م- مثلا معينه ومستني حد يزورني محدش بيزورني آم، شعور قاسي شويه لان الله خلقنا آه، كائنات اجتماعيه الانسان كائن اجتماعي بالطبع.
علاقاتي.
علاقاتي بيتعامل مع الناس والناس بتتعامل معاه لكن آه، ب- كلنا غالبا بنسبه كبيره بنمر ب- ب- بهذه الخبره السيئه شويه ان انا اوقات بح- عندي توقعات ان انا يعني ناس تسال عليا لكن انا شعر ان انا وحيد بح- يعني عندي زي ما بيقولوا آه، آه، احباط من ان الناس ما بتسالش عليا خصوصا مع ضغوط الحياه وظروف صح.
الحياه والناس متاخده كمان ممكن اشعر بالوحده وده اصعب كمان حتى لو انا وسط الناس وده بيسموه الاغتراب صح ان انا ممكن عندي اصحاب كتير بس آه.
برضه حاسس وحدي وسط الشله بس انا حاسس ان انا وحدي يعني يمكن قسيس هاي المشكلة الأساسية يعني اليوم أنت لو سافرت أو هاجرت إلى بلد أو رحت إلى مكان ثاني مدينة ثانية بالدراسة آه، يمكن تحس بمشاعر الوحدة بالبداية وهذا شيء طبيعي مظبوط بس لما تكون عايش بوسط بيتك وناسك ومجتمعك وكنيستك و- او قاعد بوسط جلسه والناس بتضحك وانت حاسس لحالك متروك يعني فيمكن هاي المشاعر شويه صعبه اصعب أصعب.
اصعب, أصعب بكتير Yes.
لان زي ما حضرتك من قلت- غير مسبب حقيقي يعني بالظبط يا.
لاني آه، آه، في اسباب ط- طبعا لل- لل- زي ما حضرتك قلت لو انا سافرت انا آه، ال- الظروف فرضت علي بس احيانا ممكن كمان يكون السبب انا ان صح.
صح. انا آه، عندي مشاكل مع الناس بعمل مشاكل مع الناس فالناس زهقت مني فمش عارفه تتعامل معايا فتركتني ف...
ممكن، صح.
ف... فممكن وممكن يكون آه، وده اللي نفسنا نوص- يوصل لينا النهارده ان ممكن يكون الله قاصد ان يخليني بس ابقى لوحدي شويه علشان يعرف يتعامل معايا وده هنشوفه في كلمه الله ويتكلم الحياة.
ويتكلم عن Yes.
اوقات في دوشه حواليا او اوقات فيفرض عليا الرب ان انا اكون لوحدي في مكان مع معين آه علشان يعرف يكلمني ويتعامل معايا ويشكل فيا ففي اسباب كتير صح.
صح. ممكن يكون خطأي ممكن يكون فعلا برضو اخطاء الناس يعني في برضو آه ناس آه بتكون ب- بتقصر فعلا معايا يعني وفعلا بيكون ما عندهمش حق يسيبوني و- وفي اوقات يكون الله يسمح بهذا الامر بس احنا سيس بيتر حابين يعني بالاخير يمكن رح نوصل انه انه الله ممكن يتعامل مع الوحده ب- وتكون سبب بركه لحياتي مظبوط جدا.
سواء كانت الخطا من عندي او الخطا من الناس او او من الظروف اللي انفرضت علي بس دائما في هذا ال- الامل والرجاء انه انه في رجاء اليوم في, في المشج- حل المشجع جدا ان في ناس الرب ما عرفش يتعامل معاها غير وهي في الوحده صح واتنقلت حياتهم نقله زي ما بيقولوا 180 درجه من حياه كانت ملخبطه وفيها عدم استقامه او او عدم تشكيل او نضوج نضجت جدا وحياتها اختلفت اختلفت تماما لان ربنا عرف ي- يعني في عندنا لفظ بالمصري يقول لك استفرد بيا يس فالحقيقة- أو انفرد بيا او يعني.
يعني. انفرد بيا بس يس.
احنا اللفظ الدارج عندنا في مصر فانفرد بيا واتعامل معايا فهنشوف ويمكن ده خ- يمكن خلال آه، يعني فتره الكورونا حتى آه، مظبوط.
الكل احنا بالاول اتذمرنا بس بعدين انا بحكي عن نفسي اجى علي وقت يعني آه، قعدت وكان عندي وقت خلوه آه، مع الرب اكثر وكان في بركه لحياتي وبظن كثيرين يعني آه، مظبوط.
عندهم هذا ال- الاختبار كلنا انا عن نفسي شخصيا حصل معايا يس.
كده و... ومن كلمه الله كمان من آمين.
كلمه الله في ناس كتيره قوي من رجال الله يس.
شعروا بالوحده صح ومنهم اللي عرف يتعامل معاهم بشكل ايجابي ومنهم اللي عرف للاسف ما آه.
ما, ما اراش الموضوع صح آه.
زي ممكن احنا نتكلم طب عنه.
آه، يعني اشرت آه، قسيس بيتر انه في ناس بالكتاب المقدس يعني لو لو في ناس بالكتاب المقدس مرت بمشاعر الوحده آه، فانا وانت لسنا بمنأى عن مشاعر الوحده صح يعني يعني يمكن يوسف مثلا ترك وحيدا آه، في عندنا ايليا قال بقيت انا وحدي يعني وزي ما حضرتك تفضلت انه مرات اخطائنا مرات اخطاء الغير يعني يوسف ما اظن هو كان مخطئ لكن مقاصد الله انتم قصدتم به شرا او اردتم به شرا لكن الله قصد واراد به خيرا فلو رجال الله عبر التاريخ وانبياء الله مروا بهاي المشاعر اللي قد تكون مش لطيفه ومو احلى شيء بس حتما بيوم من الايام الا واحنا الرب راح ينفرد بينا وراح ياخذنا على على جبل عالي و... وفي بالفعل.
له دسم آه لحياتنا حقيقه انا بشكرك على الامثله اللي حضرتك طرحتها آه، م- اضيف كمان عليها يعقوب تفضل.
يعقوب انا فاكر مره آه، نفتكر في في تكوين 31 لما آه، هرب من لابان فلابان اتغاظ جدا وهيجري ورا يعني يعقوب و- و- وعايز يقتله وعايز يدمره يعني فالرب راح كلمه وقال له حاجه احترز من ان تكلم يعقوب بخير او شر يعني يعني اقطع علاقتك ما بيه خلاص تكلمه خالص.
سيبه لوحده Yeah, yes.
سيبه لوحده يعني طيب طب بشر احنا فاهمينها طب بخير ليه بخير لان الله كان قاصد ان يقود يعقوب لوحده معينه او انفراد معين لان انت عارف يعقوب متعقب ومتلون والله كان عايز صح. يصنع بيه آه، امير الله امير الله ويصنع به شيء لانه لانه من نسله سياتي إسرائيل، شعب الله.
شعب الله اللي يا.
هيجي منه المسيح المسيح.
ف ففي اوقات بحس اني طيب okay الرب بيمنع الناس ان هم يكلمونيش بشر بس طب ليه الناس حتى ما بتكلمنيش بخير ليه محدش بيرفع سماعه التليفون عليا وي وي ويقول لي كلمه كويسه ليه انا متروك وابقى زعلان واخد على خاطر حتى من الرب نفسه مش من الناس بس آه ك- كمان ابراهيم فاكر ابراهيم لما لوط سبي لما كان في ارض آه، سدوم وعموره وطلعوا عليه خمس ملوك و و وسابوا آه، لوط لكن ابراهيم خد رجاله وحرر لوط الغريبه بقى لوط مفروض يقول لا إب- يعني ابراهيم آه، مفروض ه- يعني ممكن يكون مهدد من الناس فانا اكون معاه بص يا عم ابراهيم انا هكون معاك علشان آه.
بس ايه ما ت- يعني ما تبقاش لوحدك حتى لو في مشاكل حصلت لك بسببي او كده من الملوك دول او رد فعل شر انا اكون معاك لا لوط ما عملش كده رجع مره تاني لسدوم عموره وابراهيم رجع لمكانه مره تاني فرفع عينيه ابراهيم لانه آه، يعني طب يا لوط خلينا اخدها من شك... شأن من جانب الوحده يعني طب انا عملت معاك موقف حلو صح زي ما في ناس بتشاهدنا النهارده بتقول طب انا ده انا عملت لهم مواقف حلوه صح.
ده انا كنت جدع قوي معاهم يا ليه سابوني لما لما احتجت لهم ما لقونيش بالرغم لما هم في احتياجهم انا انا كنت معاهم اول الناس ف...
فيبقى الله قاصد آه، سيس يعني طبعاً.
من خلال هذا الوقت طبعا يعني آه، طبعا ابراهيم الله تعامل معاه ده قال له جمله جميله في تكوين 15 قال له لا تخف يا ابرام انا ترسل لك انا معاك ما تخافش انا معاك وانا قاصد ان انا اعمل بيك حاجه معينه بولس زي ما حضرتك قلت الجميع تركني بس هو كان كان مليان الرب وقف معي وقواني و...
لا بس وخرجت من فم الاسد و... يا الرب صنع صنع امر عظيم وقف قدام الرب قدام امم وقدام ملوك واتكلم وشهد بكلام الرب.
لان ملاك الرب وقف بيه وقواني انا عايز اقول لك طب حاجه مشجعه جدا نعم.
الرب يسوع نفسه ترك وحيدا صح ده ده ده في الصليب.
متى 26 في الصليب قال كده حينئذ تركه التلاميذ كلهم ولا واحد وهربوا موقف موقف صعب جدا يعني الصليب مش بس قسيس آلام جسدية نعم.
مبرحة بس آلام نفسية يعني مظبوط.
مزبوط. أقرب الناس لي تركوه اللي اللي ثلاث سنين ونص واكل شارب نايم معاهم كل يوم تركوه ف...
مظبوط. يعني ده ده في في مزمور 102 ك- من المزامير المسيانيه اللي هي بتتنبأ على شخص المسيح بص الكلمات بتقول ايه سهدت يعني سهدت اللي هو الارق وعدم النوم مش قادر انام وصرت كعصفور منفرد يس.
على السطح يعني في مشاعر انت عارف العصفور المنفرد بيقولوا المفسرين انه لما زوجته بت ب- بتموت هو بيروح على السطح بينفرد بيبقى في منتهى الكآبة اللي ممكن لدرجة ممكن يموت من الكآبة والاكتئاب وده يمكن بعض الناس آه، آه، رب سمح ب- بظروف معينه بيمروا بيها آه، ش- تركي وتركة او في احباء انتقلوا في الاسره وشعرين بوحده شديده بيبقى سواء الزوج او الزوجه او الاولاد آه، المسيح مر بهذا الشعور العصفور المنفرد من على السطح كان شعور قاسي بس صح.
المشجع ليا وليك ان فيما هو قد تالم مجربا مجربا يقدر مجربا يراعي.
بالوحده يا.
بالانفراد ان هو Yeah.
محدش حاسس بيه محدش سائل عنه لكن فيما هو قد تألم مجرب يقدر أن يعين المجربين اللي هم شاعرين بالوحدة اذا في امل وفي رجاء اليوم آه، مية من كلمه بالمية.
الله طول ما الرب و- حي دايما في رجاء امين امين الرب الرب يباركك حي إلى أبد الأبد هللويا امين مجدا للرب آه، اسيس بيتر آه، يعني احنا تكلمنا عن امثله من الكتاب المقدس عن رجال الله وانبياء الله ورسل الله ونساء الله القديسين والقديسات آه، عبر صفحات الكتاب المقدس آه، بس مثل ما تفضلت في ناس تعاملت مع مشاعر الوحده بشكل صحيح آه، وفي امثله كثيره بالكتاب المقدس في ناس للاسف مثل ايليا اللي اللي قال بقيت وحدي يعني حتى الاحصائيات اللي كان بيجيبها آه، آه، خطا الرب قال له لا في 7000 ركبه لم تسجد آه، لبعل طب في ناس تعاملت بصوره ايجابيه وصارت محطه بركه ويمكن ناس بيسمعونا اليوم آه، بيتعاملوا بصوره ايجابيه وعلى قلبنا نوصلهم رساله بيتعاملوا بصوره ايجابيه بس في ناس ايضا وايضا مؤمنين بيتعاملوا بصوره سلبيه مع مشاعر الوحده، كيف ممكن هاليوم لما انا وانت بنجتاز و- بنجتاز وبنمر بمشاعر الوحده، كيف ممكن اتعامل بصوره ايجابيه حتى اخذ البركه؟
مظبوط إيه- ايليا م- من الحقيقه من رغم ان هو رجل الله وراجل الناري انا بحب آه.
شخصيه ايليا جدا والرب استخدمه يعني باستخدامات عظيمه يعني الرجل الناري يعني صح.
لكن آه، آه، استسلم للاكتئاب اللي اللي, اللي سببت له الوحده يعني هو هو دخل في depression جامد جدا ان لدرجه ان الملاك الرب وهو يرمز الى شخص الله نفسه في العهد الاول زهرات المسيح احد المفسرين كانوا بي ب- انت عارفين ملاك الرب صح.
احيانا بي- يعني شخص الله نفسه Yeah.
بيتكلم معاه ما لك هنا يا ايليا مم.
وبعت له ملاك وبعت له خبز و- وميه تخيل لو انت بيصحيك ملاك مم.
هتاخد بالك من الملاك ولا هتاخد بالك من الاكل من الملاك طبعا هو بقى ما خدش باله من الملاك خالص هو قام كل ونام تاني ونام يعني تاني.
الملاك بيصحيك هتنام تاني هو يا.
نام نوم الاكتئاب استسلام غير مم.
عادي قال له طيب ماشي راح خده في حته اسمها حريب وده ده المهم قوي ان في وقت الوحده الله يقصد بيه ان عايزك حريب ت- حيث تنخلي حيث يعني الحضور تختلي و- الالهي تختلق وتنفرد برا تعاملات تنفرد برب آه.
حريب انت عارف الجبل ال- الحضور الالهي صح.
واللي اللي, اللي الرب اختبارات لشعب الله كانت الخبرات في حول- والشريعه نزلت على جبل حريب و- و- والعليقه في جبل حريب مشتعلة، فجبل حريب يس.
ده جبل خاص جدا في تعاملات الله مع الشعب وكانه عايز يفكره بالحضور الالهي فكان ممكن يتعامل معاه في مكانه لا قال له طب تعالى تعالى ناخدك بقى الحضور الالهي على اساس انه يعني بقى ريفرش و- ي- اه ويتكلم يدخله الى معاه و- المقادس العليه يا.
وراح ساله نفس السؤال ما لك هنا الي مم.
المفروض يبقى في اجابه لا مختلفه بقى وعنايه على الرب و- وتجاوب مع الله هو ما تجاوبش واصر وقال نفس الكلام هو هو تلاقي في ملوك الاول 19 هو هو نفس الكلام بقيت انا واحد و- وغيرت غير الرب قال له حبيبي يا.
في 7000 رب وده الاوقات الاغتراب ان في ناس كتير حواليك وهو ما حسش عارف حصل ايه يا.
استسلامه للوحده مم.
قال له طب خلاص قدم استقالتك مم.
روح امسح إليشع هو اللي هيكمل الخدمة ويمكن على قلب الله كان حابب لسه يستخدم آه، فدي مخاطر إيليا.
ان لما الله يتعامل معك في وقت الوحدة أرجوك ما تستسلمش للاكتئاب امشي خطوات مع الله والله هيكون بيكشف عن بركات الوقت ده أو يحول الله الوقت ده إلى بركة في حياتك عارف حول الرب الإله اللعنة إلى بركة بركة.
يحول الوقت آه.
ده البركة دخله مضغوط لكن تتفاجأ إن الله بيعمل معاك حاجات عظيمة جدا فبتتنقل وتخرج من الوقت ده ياه ده الوقت ده الرب اتعامل معايا واحد واثنين وثلاثة وحصل واحد واثنين وثلاثة في حياته الروحية إيجابية يا.
دي ال- في بركات للوحدة طب آه، نتكلم قسيس قبل ما بننتقل الى بركات الوحده يمكن انت حكيت آه، شيء او شغله مهمه جدا آه، اللي هو ايليا يعني آه، عارف يمكن هذا واقع الحال لما بتمر بظروف صعبه انت ما بتشوف الحقيقه من حواليك بشكل صحيح يعني مظبوط.
يعني هو كان لسه طالع من من اختبار 450 من انبياء البعل آه، اتهدم مذبح البعل 450 من انبياء البعل قتلوا و- و- والشعب يصرخ الرب هو الله الرب هو الله فهو طالع من اختبار وطالع من نهضة وطالع من عمل إلهي بس آه، النقطة اللي تكلمت وتفضلت بها أنه يمكن مرات احنا ما بنشوف وما بنقرأ الواقع من حوالينا بشكل صحيح يعني يمكن الناس من حوالينا حبانة صح يمكن الله على قلبه أنه يتواصل معانا بس أنا شايف لأنه أنا بسوداوية وبكآبة قلب وبالوحدة شايف يعني زي الفلتر مش عارف أقرأ الأمور من حوالي آه، بشكل آه، صحيح طيب آه، قسيس بيتر واحنا بنختم هاي الحلقه آه، على النقيض حكينا انه الوحده صعبه ومشاعر الوحده صعبه بس على النقيض انت خلال الحلقه حسيتك دائما بتحكي انه ممكن الوحده تكون بركه آه، في حياتنا احكي لنا شوي
ناخد مثل يعقوب مم، تفضل ده أ- افضل مثل يعني انا بشوفه قد بالكتاب.
ايه بالكلمه الرب يخلينا ن... ازاي يتحول وقت الوحده والشعور بالوحده الى شعور بركه في حياتنا آه، بعد ما خرج من لبان آه، جاله خبر صعب جدا قال له عيسى اخوك جاي ف... يعني لبان ورايا عيسى وعيسى قدامه.
قدامي وانا اعمل ايه وانا وحدي أنا هو في معايا عنده مشكله مسبقه مع عيسى مع- يعني آه، سرق مزبوط.
ال- البكوريه لا، زي ما احنا اخواتنا المشاهدين عارفين آه.
هو سرق البقوريه بشكل لئيم جدا وخبيث و- جدا وسرق خاله لابان ايضا وسرق خلو عمل مصيبتين يا سلام.
يعني صح.
و و وليه حق محدش وقف معاه بصراحه مم.
يعقوب صح.
في الوقت ده لان هو ضحكان على الكل وده صح.
في وده اللي احنا نوهنا عليه في البدايه ان في اوقات اخطائي صح.
بتخلي الناس مش عارفه تتعامل معاه او ب... بالعكس بيتحولوا الى موقف عدائي مم.
فهنا عمل حاجه آه، مهمه قوي هو شعر اني طب ذكائي اللي انا مستخدمه طول الوقت مش عارف يسعفني دي بركات الوحده ان الله بيخليك تشعر ان ذكائك مم.
مش هيسعفك طول الوقت او دهائك او خبثك او انك تضحك على الناس او انك انت تتشطر على الناس مش ع- طب انا مزنوق زنقه مش عارف مم.
انا وحيد فالوحده تخليك تشعر ان زيف الاعتماد على الدهاء والذكاء كمان زيف الاعتماد على البشر فين البشر مش لاقي حد يسندني انا صح.
معايا آه، امراتي ر- و- ومعايا اولاد لسه صغيرين 11 ولد طبعاً.
و11 ولد اروح فين مين يسعفني بيبص يمين وشمال صحراء مفيش حد معاه مش عارف يشوف آه، حد ممكن سند فترك وحيدا ففي اوقات ان الله بيسمح ان انا ادخل في هذا الوقت عشان زيف الاعتماد على البشر في ارميه 17 يقول هذه الكلمات هكذا قال الرب 17 5 ملعون الرجل الذي يتكل على الانسان ويجعل البشر ذراعه ذراعه وعن الرب يحيط قلبه قلبه في اوقات بحس اني يعني انا اعتمادي خلاص ارفع سماعه التليفون على فلان ده هيقضي لي المصلحه دي اصل ده صاحبي جدع ف... فتلاقي في اوقات بيسمح الله اني مش لاقي لا صاحبك الجدع ده ولا المنصب اللي انت متكل عليه و... وانا محدش عايز يساعدني ومحدش عايز يمد ايد العون ليا علشان الرب عايز يشفيك اوقات من الاتكال على البشر وانك ترفع عينك على الرب ملعون من يتكل على الانسان كمان عشان الوقت البرنامج بتاعنا زيف الاعتماد على المال يعقوب كان معاه جيشين من الخير مهم.
هو قال كده انا بعصايا عبرت خرجت يا.
وخرجت.
والان نحن جيشان لكن انا راجع بجيشين يا.
طيب خلي فلوسك تنفعك طب اشتري لك اي حاجه آه، جيش ولا طيارات هو فيش آه.
م- ما- مش عارف اعمل حاجه الع- زيف الاعتماد على المال فكان الحل الوحيد بقى عمل حركه حلوه قوي قوي قوي تكوين 32 ثم قام في تلك تلك الليله واخذ امراتيه وجاريتيه واولاده الاحد عشر وعبر مخاضة يبوك برية منطقة وادي زي كده.
الوادي.
زي وادي منطقة آه.
في, في, في البرية كده كانت وادي واخذه اخذهم اسمع الحته المهمه قوي دي واجاذهم الوادي مم.
واجاذ ما كان له يعني يعني فهو عبرهم عبرهم عبرهم آه.
ويقول الكتاب وبقي يعقوب وحده وحده شعور وحده بس الشعور ده اللي معرف معرفش ايليا يعمله عمله هنا وقف كده صرعه انسان حتى طلوع الفجر ابتدي عارفين القصه كلها ان الرب تصارعه قال له "أطل- اطلقني ف الآية أطلقك.
المشهورة لن أطلقك إلا إلا بك. يعني بتبعك.
أنا خلاص بقى لا, لا اعتماد على نفسي لا اعتماد على الناس لا اعتماد على فلوس لا اعتماد على ذكاء ولا دهاء ولا أي شيء ولا اعتمادي على ذاتي ولا على منصبي ولا على أي شخص أنا أنا عايزك أنت مم.
أنا عايزك أنت ومعك لا أريد شيئا شيئاً.
أنا آمين.
مسك في إيد مم.
وحصل إن الوحدة خلت الله عرف يتعامل مع يعقوب اللي كان مشغول بحياته وصارع او حتى وحياته زحمه طلوع الفجر يا مظبوط حياته زحمة لكن صراعه حتى طلوع الفجر وتحول اسمه من يعقوب المتعقب اللئيم إلى إسرائيل المؤتمر بأمر الرب امين وكان خاضع لرب و- وعارفين ال- يعقوب بعد ال- ال- المحطة المهمة دي بقي شخص عظيم جدا ومبارك جدا يا الوحدة وقت الوحدة ده ينفع لو أنا اتعاملت معاه بشكل إيجابي أقعد قدام الرب أقول له أنت سمحت ليه بكده سمحت ليه أنا أترك مم.
سمحت ليه الناس عملت فيا كده ممكن يكون الله يكشف لي يقول لي لا المشكله عندك انت ممكن لانه قسيس وسط الزحمه ووسط الهيصه وال- والناس واللمه اللي حوالينا احنا ما بنسمع صوت الله، يعني الله يتكلم دائما، نعم.
بس احنا ال- اللي ابتعدنا عن الله، هو ما يزال يتواصل مثل ما تفضلت اله علاقاتي، سو so, الله مرات بيسمح بظروف يعني تفضلت انه لا الفلوس ولا الذكاء ولا العلاقات ولا الناس ولا الاملاك ولا ولا اي شيء، لكن الله سمح انه يجتازوا بهذا الوادي، ويمكن في ناس اليوم بيسمعونا بيجتازوا بهذا الوادي، صح؟
نعم.
آه، وادي الضيق وادي الصعوبة وادي الإحباط وادي مشاعر الوحدة ف- ففرصة اليوم أنه للمستمع أنه اليوم في رجاء وفي رسالة حية بس اتجاوب مع الله بالمراجعات اراجع نفسي يس يا وممكن يكون المشكله Yeah.
فيا انا كمان اكون صح.
انا باذي الناس كمان فممكن الله يتعامل معايا Yeah.
بس انا لو سلبت وقت الوحده ده للرب وما ما استسلمتش للاكتئاب للمشاعر والم- السلبية.
والاحباط ورثاء النفس عارف انا وحدي محدش بيسال عني احنا العرب شاطرين شاطرين قوي ان احنا بقى ن- نشغل بقى الموسيقى الحزيني Yes.
ونقعد انا وحدي ومحدش سال فيا والناس بقت وحشه كل- وكل الناس بتشتكي من كل الناس صح.
فدي دي مشكله الايام دي ان كل الناس شعره بالوحده من كل الناس فانا مش عارف مين الظالم ومين المظلوم في الموضوع انا Yeah.
ماليش دعوه بده كله Yeah.
عليا دعوه ليه الله وصلني بالوقت ده ينفع الله يحول الوقت ده لوقت بركه في حياتي آمين ده, ده, ده الرجاء وانا بقول على يقين من خلال كلمه الله ورجال الله اللي احنا بنتعلم منهم وعن تجاربنا الشخصيه نعم اوقات ال ال الوحده اوقات بتتحول الى بركه عظيمه جدا جدا جدا بالصدق في وقت الزحمه ممكن يكون الله مش عارف يتعامل بس لما بنمسك بشخص الله نعم.
نعم. ولما بنتعلق بالمسيح يعقوب اللي كان دائما ما بيدخل بعلاقه او او بمصلحه اذا ما- الا ما بيطلع بصفقه يعني Yeah.
بحب مثلا من دخل مع لابان خاله مع ابوه لما سرق البكوريه لما قال الصوت صوت يعقوب لكن اليدان يدا عيسو فكان دائما بيحاول كل شيء بالنسبه له صفقه بحب هذا الشيء اصراره طبعا خطا لكن لما اجى مع الرب لن اطلقك ان لم تباركني ما راح اطلع بس Yeah.
هالمره مش بركه جسديه وبكوريه و... وممتلكات هالمره بركه من روحيه وجلسه من عند الرب و... و... وقضى بقيه حياته يخمع آه، لكن كان واخذ البركه عارف من ليه؟
عند لأن, الرب لان الوقت ده هو عرف انه ملوش غير الرب يس يا هو الوقت ده علشان كده دايما بقول لما بتأمل ليه الرب ما كانش باركه من اول وقت ليه ليه, ليه العذاب ده والصراع ده كله الليل كله في ناس ما بتجي هو الا رب بهالطريقه هو صح؟
رب لا ده الرب كان عايز آه.
يكشف عن قلبه انت جاي تسرق ال- البركه مره تاني يعني انا مش مش عيسو انا انا مش مش مش ابوك مش إسحاق.
لابان اللي سرق أنا ولا و- ابوك سحقت على اسحاق انا الله لا يشمخ عليه آه.
فكانه عايز الله يكشف عن قلبه الليل كله انت بجد يعني مقتنع انك مالكش يعني في الدنيا غيري آه.
انت يعني انت عايزني بجد ولا عايز كمان تتعاقب معايا وكان يعقوب يعني لما الرب قال له هكسرك وهكسر قال له اكسرني مم.
حتى بس آخذ البركة.
بص لو س- هتكسرني اكسرني آه.
بس انا ماليش غير يا يعقوب ما كانش هيوصل لهذا الدرجه من التمسك بالله الا لما كان يبقى وحده عشان آمين.
كده باركه هناك هناك فين ف- في مكان ما البركه مخاضة يبوق مكان الوحده يس تحول ال- امين الى بركه امين قسيس بيتر ربي يبارك حياتك حقيقه موضوع آه، يعني اكبر لكن احنا بنحاول دائما بنحكي اعزائي المشاهدين آه، بدقائق قليله آه، ما بندعي احنا بنجاوب كل التساؤلات لكن بنحط الاساسات لو حاسس اليوم بمشاعر وحده او متروك او الناس حواليك تركتك اليوم في رجاء وامل من كلمه الله رجال الله وانبياء الله مروا بمشاعر الوحده لكن الله تعامل معهم بالوحده وطلعوا بالبركه صلاتي انه هالحلقه تكون سبب بركه لحياتكم والرب يسوع يبارككم دوما